ثالث غربة غربة أهل العلم ده بقى اللي كنت عايز أقدمه في الكلام بمناسبة يعني الكلام عن أخينا محمد بن عبد الحكيم القاضي رحمة الله عليه غربة أهل العلم نعم طيب أشوف بس عشان اه اخواننا بقى بيبقى في بعض اخواننا بره بيقول لك يعني افسحوا يفسح الله لكم ده احنا محتاجين استك بقى يعني يعني عشان ال افسحوا لاخوانكم الوقوف تفضلوا يا اخواني تفضلوا اجلسوا آه. غربة أهل العلم غربة مرة لما يكون آه، أهل العلم قلة في بلد فالقلة مع الذلة على طول قلة ذلة الاتنين ماسكين في بعض أبدأ بيان هذه الغربة بخبر إسناده صحيح يرويه أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء كتاب ممتع جدا في أخبار الصالحين من العلماء وبالأسانيد يعني فلذلك علمت أن القصة خبرها صحيح يعني لأن شيخ أبي نعيم غندر مش محمد بن جعفر محمد بن جعفر ده تلميذ شعبه فوق قوي يعني لسه طبقته عليه هذا ثقة عن الخرائطي وهذا ثقة محمد بن جعفر قال حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي كنت أنا بغلط زمان قبل ما أقتني كتب الأنساب وضبط الرواه والكلام ده كنت قلت مرة الترقفي ليه لأن كنت قرأتها متشكلة فاللي شكلها غلطان فأنا مشيت على اشتريت الكتاب وقريت اسمه ما عرفتش اسمه الصحيح يعني إلا لما بدأت أشتغل في مستخرج أبي عوانة لأن ده شيخ أبي عوانة عباس بن عبد الله الترقفي والترقفي طبعا أي واحد مشتغل بالحديث يغلط في اسم راوي في التشكيل بتاعه بيبقى قبيح يعني فأنا برضو بنبهت عشان إيه على غلطتي عشان أي حد يسمعها ما يقولش الراجل الجاهل ده فعباس بن عبد الله الترقفي قال دخلنا على سفيان بن عيينة يوما وهو ضجر زهقان يعني فقال فيكم أحد من أهل مصر قالوا نعم قال ما فعل الليث بن سعد قالوا مات قال فيكم أحد من أهل الرملة الوقت ناحية فلسطين يعني قالوا نعم قال ما فعل ضمرة بن ربيعة قالوا مات قال فيكم أحد من أهل حمص قالوا نعم قال ما فعل بقية بن الوليد قالوا مات قال فيكم أحد من أهل دمشق قالوا نعم قال ما فعل الوليد بن مسلم قالوا مات قال فيكم أحد من أهل قيسارية قالوا نعم قال ما فعل محمد بن يوسف الفريابي قالوا مات فانخرط سفيان في بكاء عميق دول كلهم أقرانه ثم ثم أنشد قائلا خلت الديار فست غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤدد يقول معنى البيت يعني خلت الديار من أهل العلم فست صار سيدا في الناس وأنا لست سيد فست وأنا غير مسيد ومن الشقاء تفردي بالسؤدد ليه من الشقاء أن ينفرد ده حاجة تفرح يعني لا صاحب الحق إذا كان منفردا وحيدا يضعف الحق به بخلاف ما إذا الديار كانت مملوءة بأهل العلم الفسق يدخل الجحور من أراد أن يظهر ببدعته خاف ودخل في الجحر إنما إذا لم تجد أهل العلم يملؤون الديار المبتدعة والفسقة والمرضى والملاحدة والكلام ده كما هو الحال في ديار المسلمين الآن ليس شيئا جيدا أن ينفرد العالم في بلد والكلام ده أنا بقوله للشباب الذين اغتروا بالذين يطعنون في أهل العلم ليل نهار يقول لك ده فلان فيه كذا وده مبتدع وده بيقول كذا وده بيعمل كذا ينفرون الشباب عن أهل العلم ونجموا في فترة من الفترات كانت محنتهم جسيمة مزقت أوروبا مثلا والأمري والأمريكتين مزقت أوروبا يعني يأتيهم مكالمات دائمة فلان الفلاني يقول كيت كيت وكيت وكيت أنا وأقراني من طلبة العلم مطعون, مطعون علينا يعني أنا عندهم من الفاسقين طب ما الذي ارتكبته ما هي البدعة التي أنا ابتدعتها وأنا من يوم ما عرفت يميني من شمالي لا أعرف إلا السنة ولم أدعو إلا إلى السنة وأنت يمكن عارفين عارفين لما ت... الذي يتابع دروسي يعلم أنني يعني إذا جاز أن يقال مريض بكذا فأنا مريض بالسنة حياتي كلها كده من أول يوم ما عرفت يميني من شمالي كان همي أن أعرف حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة الأول مش الحياة العامة الحياة الخاصة ولذلك انتفعت جدا عندما عدت الزوجات والحمد لله متزوج يعني أكثر من زوجة حافظ بيت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل يعني ظللت عدة سنوات أجمع حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة حتى أنه إذا كان إذا تفكر الغضب كان يمس لحيته حتى هذا عرفت كل حاجة عنه عليه الصلاة والسلام فضلا عن الدعوة العامة للناس يعني فضلا عن المشايخ الباقين اللي هم أفضل مني وأعلم مني وأكبر مني في السن أو مثلي في السن أو كده يعني دول بقى قاعدين ده مبتدع وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا طيب يعني هو انت عايز ايه لما تكسر في اهل العلم وده مش عالم وده مش عالم عايز انت تنفرد لوحدك يعني ما قطعا هو العالم ما هو لا يمكن يقول انا جاهل عندما يقول انسان هلك الناس فهو بيستسلم نفسه ولا انتم مش واخدين بالكم قطعا بيستسلم نفسه يعني هلكوا الا انا تمام فيعني اذا مات أهل العلم أو صدق الناس مقالتك فيهم أنه ليسوا من أهل العلم يسرك أن تكون منفردا وحيدا ده شيء يسرك يعني جاهل فتأتيني مكالمات من أوروبا وبلاد الدنيا يعني إن فلان من يقول كذا ويقول كذا حتى يعني يعني من أواخر المكالمات اللي جاتني أخ لنا راح يحضر دكتوراه في كندا فلما في تورونتو هناك مسجد وح... كده مسجد وحيد يعني اللي دخله بيقول أول ما دخلته قالوا أنت منين؟ قال أنا من مصر قال تعرف أبو إسحاق الحويني ومحمد حسان ومحمد يعقوب ومصطفى العدوي مش عارف إيه قاعد يسمي المشايخ اللي ظاهرين على الساحة قال له طبعا ده مشايخنا اتعلموا قال له احذرهم تعالى بقى يا حبيبي على حجري عشان انا هعرفك بيه بقى من هم العلماء وبتاع احذرهم قام اتصل بي كنت كان في صباح الجمعه بحضر الخطبه فلقيته بيكلمني قال لي وقعت في مصيبه الجماعه الملطيش دول استقبلوني وقالوا احذر فلان واحذر فلان ماذا افعل معهم؟ قلت له كانك ما سمعتش حاجه خلاص ليه لأن يعني هم يعني إحنا يعني لسان حالي ولسان حال إخواني نقول إخواننا بغوا علينا والله نعاملهم هكذا يعني وأسر يعني أفضل شيء الواحد يتمناه أنه أن يهتدي هؤلاء إخواننا من أهل العلم لما ده ينصلح حالهم برضه هيفيد في مكان برضه لكن ده يقولون هكذا فأنا بقول لي يعني إخواني هؤلاء حكاية قصة سفيان بن عيينة يبكي ليه قال لك لما أهل العلم دول كلهم يموتوا أفضل أنا لوحدي وأنا م- لست سيدا وهو السيد على الحقيقة سفيان بن عيينة شيخ أحمد والشافعي يعني. الحقيقة القصة دي يعني أثرت جدا فيا لكني استشكلت يعني فيها شيئا وأعتقد أنه خطأ من بعض الرواة لا أدري من من ليه بقى لأنه سفيان بن عيينة مات في رجب سنة 198 وضمرة ابن ربيعة مات سنة 202 يعني بعد سفيان فازاي سفيان هيقول أفيكم ما فعل ضمرة ابن ربيعة الكلام ده مش مش حقيقي الحاجة الثانية آه، محمد بن يوسف الفريابي مثلا 212 يعني بعد سفيان بزمان أما كل الباقين فماتوا قبل سفيان مات آه، بقية ابن الوليد سنة 197 والوليد بن مسلم 195 وليس بن سعد أقدمه وفاة 175 فأنا من أنا مستشكله بس أن يكون أحد الرواة أخطأ في ذكر اسم مكان اسم بس لكن الحكاية صحيحة على الأقل مع ثلاثة مع الليث بن سعد مع بقية بن وليد مع الوليد بن مسلم دول كلهم ماتوا قبل سفيان مات سفيان بن عيينة رحمة الله عليه في رجب سنة 198 بعد آه، بن حجيج رجعوا تعرف كان بياخدوا في الحج ثلاث أربع شهور يعني على ما يرجعوا لبلادهم وحاجات زي كده يعني هو ده بس اللي شكله ولكن هذا لا يعكر على أصل الذي أريد أن أقوله يعني إنه ليس من الصواب وليس يعني آه، جيدا إن عالم ينفرد في بلد الفسقة هيجتمع عليه وانت عارف الناس كلما قل العلم وظهرت الفتن والكلام ده هو يسيئون الظن مع أول مرحلة وأنا لقيت هذا كثيرا جدا جدا يعني مش عايز أقول يعني يعني يقول لك مثلا أنا ما عنديش سيارة فجأة ركبت سيارة محترمة يعني شوية يقول لك جابها منين؟ ده أصلا بي- بيكمل عشانهم أه عنده تمويل تمويل سعودي أو تمويل إيراني اللي كانوا يقولوا لنا إيران يا ابني إيران دول روافض ازاي هيبعت لي اشتري سيارة انا انما الفاسخ اللي هو بقى يو وكيلها والعة يعني يركب وغير عربية كل سنة ولا حد يتكلم عنه ولا حاجة طب الراجل ده اللي هو بقاله 30 سنة واقف جنبك عندك مشكلة يحلها لك عندك فتوى يديها لك عايز مساعدة يجيبها لك عايز الكلام ده. أول ما تشوف القصة دي تقول جابها منين؟ ازاي الكلام ده؟ يعني كل تاريخه معاك لا يشفع له عندك ان هو انسان محترم وانسان كويس و... ولا سيما انت ما عندكش اصلا آه، يعني آه، مشكله عليه ما سرقش حاجه ما عملش حاجه ما اختلطش حاجه ما عملش الكلام ده ازاي تقول جابها منين؟ وتلاقي تمويل وتلاقي مش عارف ايه والكلام ده ليه كده؟ والفاسق اللي يعني حياته كلها فسق فسق فسق عمال يغير ويجيب عربيات واخر موديل ومش عارف ايه وما تقولش جاب منين ولا الكلام ده. لماذا الشرفاء دايما مطعون عليهم؟ مع اول مرحله وخبر المجهول عندنا هذا ده اللي قال عليا كذا مجهول عندك على الاقل يعني لا انت عارفه ولا تعرف تاريخه ولا تعرف كم لماذا تصدقه وهو مجهول وخبر مجهول هذا والرجل الذي بجانبك 30 سنة تقول جابها منين يا ترى سبحان الله يعني مرة بعد ما حصلت مشكلة آه، توظيف الأموال عندنا في مصر داخل أصلي العصر في مسجد فصادف إن واحد داخل معايا إحنا الاتنين مع بعض يعني فقال لي حرام عليكم كلتوا فلوسنا قلت له بتكلمني؟ اه والله بكلمك وعمل لي كده ليه؟ عشان الس- السعد والريان كانوا مرتاحين وحاجه كلت فلوسنا كلت- زيادنا كلنا فلوسك خلاص انا بقى ماليش علاقه بالقصه وش- وحملت كفلا من الوزر بسبب الايه؟ بس عشان كده بقول لكم يا اخوان اي واحد متسنن او ظاهر عليه محي السنه الكامله لازم تعرف انك سفيه دينك أنت سفير لدينك فاوعى بقى تشتغل وتتناقض وتهمبك والكلام ده وتخلي بالك ان وراك ناس بيأتسون بك حتى لدرجة ان طبعا في وسط الإخوة يقول لك أنا من أول ما التزمت يعني إيه التزمت من أول ما أعفى لحيته يتصور ان الدين كله لحية عشان كده يقول أنا أول ما التزمت والالتزام مش كده خالص اللحية من الالتزام لكن مش هي الالتزام خالص لا سيما بعد ما الدعوة انتشرت و... والجامعة الحرمية والنصابين بدأوا يتوبوا وعايزين بقى يعني سخنوا كده وبتاع فهم أعفوا لحاب وبعدين لما برد ما لقاش حد يقول له أنت فين ولا جاي منين ولا فين يا ابني أهو بيلتحى خلاص بعد ما التحى برد فرجع نصاب بلحية وحرامي بلحية والكلام ده فنسبوا للدين هؤلاء جميعا ليه؟ عشان التحى فكانت اللحية لأنها غريبة جدا في ذاك الوقت تعد شعار الالتزام فمن الجهل بقى أو عدم المعرفة معنى الالتزام فكروا إن لما التزم يعني لما التحى الحقيقة مش كده خالص الالتزام ده حاجة تانية الالتزام هو الاستسلام لما يقول الله ورسوله إذا عرفت أن هذا قاله الله عز وجل أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولش ليه وعشان إيه وما تركيه والكلام ده ممنوع الكلام ده عند الملتزمين ملتزم يعني المهم يعني فأنا عايز أقول يعني فرعنا في الكلام يعني عايز أقول إنه ليس يعني ممدوحا أن يكون العالم وحده أو يكون أهل العلم قلة ليه إذا تمالأوا عليهم مش هو صورتهم يعني لما يتكلم مثلا واحد والصحابة الجماعة الصحفيين دول معروفين أسمائهم دول يطعنوا على أهل العلم ويتهموننا بتهم والله ما نسمع عنها أبدا ما إطلاقا ما نسمع عنها وبعدين بعض المحبين يعني يتصل بالصحفي ازاي تتكلم هذا الكلام والراجل ده كذب من والمقاله بتاعتنا كذب من الف الى ياء يقول طب ما يرد طب يرد أرادوا أن يلفتونا في مطلع الدعوة عن رسالتنا الأصلية لما وانت ماشي أي كلب يقعد ينبح عليك تجيب حجر عايز ترميه ما تضيع وقت متى تصل إلى هدفك إذا ده قال ده كذاب وده حرامي وده كذا وأنت عملت عداف عن نفسك لا فأبحنا أعراضنا له عشان في يوم جاي اسمه يوم التغابن التغابن من الغبن نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والرب الغبن الخسارة في يوم يوم القيامة جاي اسمه يوم التغابن إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا مش هيقدروا عليه وهناك العملة بالحسنات والسيئات مفيش حد يسامح حد أبدا لا الأب يسامح ابنه ولا الابن يسامح أبوه خلصت هذا الذي جعله الله عز وجل معروفا عند بني آدم ومستساغا عندهم لن تراه يوم القيامة قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون احنا في الدنيا بنقول ايه إذا شفت مصيبة غيرك توهن عليك مصيبتك ها وكما قالت الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي لكن كل بيت فيه قتيل فبنسل بعض ها ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون مش وانتوا الاثنين بيتحرقوا في جهنم تقول ما هو بيتحرق يوم إيه انت ايه خف عليك مصيبتك لا الخلق ده كان موجودا انك تتأسى بغيرك كان موجودا في الدنيا إنما في القيامة انتهت الحدوتة دي مش معنى أنه بيتحرق جنبك إن ده يخف عليك لا إطلاقا الكلام ده غير الوارد أبدا يوم القيامة فكل بني آدم في عرض حسنة ليه ممكن ينجو بها الحسنة دي يمكن أن ينجو بها فيعني هؤلاء في مرتبات وأموال وبتاع ناسين نفسهم تماما ويفعلون على عباد الله عز وجل وهذا يعني ليس لي فقط وليس لإخواني إنما هي سنة عامة عند الفاسقين الذين يحاربون أهل الإصلاح احنا عايزين نصلح ما أفسده الناس بأن احنا نردهم إلى الكتاب والسنة وهؤلاء يقفون حجر عثرة في سبيل في سبيلنا فأهملناهم عرفنا أنهم يلفتون عن غايتنا عما نريد نحن فأبحنا أعراضنا لهم خلاص ونحن نعلم يقينا كما أنني أنطق أعلم يقينا أن هذا سيأتي هناك يوم نقتص من هؤلاء الظلمة فليس يعني شيئا مفرحا أن تكون وحدك في بلد بالعكس حتى خدوها حتى من التجارة أنت لما يكون واحد عنده محل ذهب وده عنده محل ذهب بعد كيلو والكلام ده غير لما يكون الشارع كله محلات ذهب يكون أكثر مبيعا لأن الناس كلها تتجه إلى الشارع شارع ذهب شارع قماش شارع أي حاجة أناس كلهم يتاجرون في نفس الصنف مش زي الجهل اللي يقول لك يا واحد فتح جنبي هياكل رزقي أنا كنت لوحدي كده وكنت مبسوط وبتاع بالعكس ده حي... يجر الناس إليك ليه الناس يقول لك تعالى نشوف طالما ذهب نسأل في ده ونسأل في ده ونسأل في ده ونشوف أرخص سعر إيه وقد يكون الذي سيبيع آخر واحد لما يلاقي الأسعار كلها زي بعضها أو ده أغلى من ده وده أرخص واحد وبتاع أنت لا تدري هذا لا يعني يجعل يعني المناقصات تستلم بقى وبتاع وتقول خد مني رزق والكلام ده فعندما يموت واحد من أهل العلم شغر مكانه لا سيما إن كان كبير السن إن كان كبير السن فعنده علم واستقراء وكتب والكلام على ما توصل لمكان دهر عندك 15 سنة فراغ على ما توصل مكان يعني لما مات شيخنا الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وعبد الرزاق عفيف وسيد سادة واليماني عبد الرحمن يحيى العلماء دول مين سد مكانه أو سد مكانه بعد قد إيه يعني ليه؟ لأن العالم عنده تجربة العلم يا إخواني لا يصل إلى الناس إلا بشيئين كجناحي الطائر يعني يضرب الجو إلا بجناحين قويين الجناح الأول العلم الجناح الثاني حشمة العلم يعني يأتيني ناس يقول لي والله عندنا مشكلة وناس متخانقين وناس واحد قاتل واحد ومش عارف الكلام ده وعايزينك تيجي تحكم أقول طيب خلاص أنا مش فاضي وهبعت لكم تلميذ من تلامذتي لا يوافقون أبدا لا يوافقون يقول لك مش هيسمعوا كلام ليه؟ ابن المبارك قال عالم الشباب محقور طول ما لحيته سودة وهو محتقر اول ما الحته بيض بقى يرمي بياضه خلاص حيته بيضة راجل كبارة وعيب الشيبة يا أخي وبتاع والكلام لكن عالم الشباب محقور يقول لك ده ده ده قد ابني ده ما طلعش من البيضة ده مش عارف عمل ايه بقى. لا يسمعون له إذا العالم عندما يتقدم في السن له هيبة الحديث اسمها الحشمة بقى فالعلم لا يصل إلا بحشمة انت معاك علم اه بس ما عندكش حشمه هتوصلها ازاي وزي كنت انا يا اخواني الطلبه يعني اللي احنا بنعدوهم كمشايخ يلعبوا كوره صباح الجمعه مع الشباب اللي بيعلموهم طب افترض تلميذك انت يعني حريف عنك او كعبلك مثلا وانا شفت ديت يعني واحد شيخ ومن الافاضل جدا يعني من تلامذتنا يعني بيلعب كوره في في حوش المعهد الديني صباح الجمعه يقول لك اجري دمي وبتاع اتخوف في سبيل الله مش عارف ايه يعني يلبس المساله اللي بوزه ف جاب جول تمام فجول قال له لا مش جول قال له والله انت ضرر والله انت ضرري طب انت عايز تقول تبقى تقعد على الكرسي وتدرس له ازاي؟ دي بعد ما قال لك انت ضلال تمام ده ما عدتش الخط ومش عارف ايه عشان كده كنت اقول لهم لا يعني طالب العلم او اللي هو حش اهم حاجه حشمته يرسخ حشمته يوما بعد يوم عشان يبقى له كلمه في الناس غير كده لا يصل علمه ابدا عشان كده كثير من المشايخ اللي هو كو- الطلبة طلبت يعني كنت أقول لهم يعني إيه آه، اتركوا كثيرا من المباح ترسيخا لحشمته الإمام البخاري خد خد دي من سير العلماء الإمام البخاري ما كانش بيبيع ولا يشتري أبدا إنما يوكل غيره ليه؟ البيع والشراء فيه بصرف دي كذا لا آه كده غالي آه لا قلل عن كده مش عارف مين كذا وبعدين ممكن يجي يتصدر والراجل عايز يبيع وممكن يبيع ما يكسبش بس يبيع وخلاص الكلام ده فيقعد يفصل فيه ناشف ريو طب افترض انت يا- يا فلان عملت العملة دي مع واحد وبعدين طلعت المهم اتقوا الله عباد الله رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى يقول لك يا أخي ده أنا شفت ليه طب شفت ليه يا راجل سمحا إيه وبتاع إيه ومش عارف إيه لما يقول هذا الكلام في صدره كده ما الناس رأس مالك الناس رأس مالك إذا زي ما أنت بتدخل ال- السوق لو خسرت ريال ولا جنيه بتبقى زعلان اوعى تخسر انسان وانت داعيه راس مالك الناس لازم تطول بالك ولازم تكون حليم وصبور والاهانه تبلعها وكل حاجه اذا كنت انت شغال في الدعوه وعارف سكتك صح فالناس راس مالك فما ما كان يبيع ولا يشتري انا خدتها من الامام البخاري لا ما بيع ولا ببيع ولا بشتري واذا اشتريت ما بتكلمش حتى لو انا عارف ان انا مغلوب ده اسمها المباحات انت مطالب ان تترك كثيرا من المباحات لترسيخ حشمتك ده دي ضريبه انت بتدفعها وما تزعلش انك عملت حاجه زي كده ولا تقول انا خسرت ولا ولا في الله خلق في الله خلق كل حاجه هتجيلك بس احيانا كما يقول العلماء ياتيك بالنعمه السالبه ايه النعمه السالبه؟ صحتك اللي انت اللي هي عندك وانت مش حاسس بيه دي اسمها بيسموها كده عشان يفرقوها عن النعمة الموجبة الموجبة ان يجي في- يجيك فلوس يعني طب النعمة السالبة صحتك صحة أولادك استقامة مراتك واخد بالك محبة جيرانك محبة الناس لك دي نعمة والله لو دفعت ملايين فيها ما تعرف تجيبها لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم دي بيسموها النعمة السالبة لا ده لو فقدت واحدة منهم هتيجي النعمة الموجبة بقى تدفع فلوس كاش خلاص فدي كلها نعم أنت تنفل فيها ولا تحس بها جاء رجل إلى محمد بن سيرين يشتكي الفقر أنا فقير قال تريد نظرك بمئة ألف قال له لا يعني تتعامل يعني وتاخد مئة ألف قال له لا قال له آه، قعد يعدد له نعمه يعني آه، ايديه بتتحرك ورجليه بتتحرك و- والصبح لما عياله يقوموا من السرير وهم صاحيين ده نعمه كبيره في واحد بينام يقوم مشلول ما تعرفش اذا حصل له كده يطلع بقى النعمه ويستلف من طوب الارض كمان عشان يرجع النعمه اللي ما كانش حاسس بيها فقعد يقول له بقى تريد آه، عينك بمئة ألف تريد يدك بمئة ألف رجلك بمئة ألف قال جئتني تشكو الفقر وعندك مئين كثيرة ده أنت غني جدا وجيت تشتكي لي الفقر الراجل خرج من عندي من سيرين ويعني أحمد الله عز وجل على اللي ما كانش حاسس بيه فالإمام البخاري يعني لما ترك البيع والشراء اه انت تقيس التزام الناس بالاشياء الصغيره جدا مش بالكبيره يعني رجل يصوم رمضان اذا جاء رمضان تمام ده يدل على ورع طيب بيصوم اثنين وخميس او ثلاث ايام من كل شهر والكلام ده ده دلاله على الالتزام اه ده التزام فانت قست التزامه بالنوافل مش بالفرائض رمضان الناس كلها بتصوم رمضان لكن اللي بيصوم اثنين وخميس او ثلاث ايام من كل شهر كان ممكن يضيع رمضان طيب رجل يصلي الفرائض في جماعه تمام ممكن يضيع قيام الليل ممكن مش ممكن ليه ممكن وهزودك من عندي ونص ها يعني ممكن ونص كمان طيب لكن بيقوم الليل ممكن يضيع الفريضة دائما إذا أردت أن تقيس التزام إنسان لا تنظر إلى ما يفعله من فرائض ولكن انظر إلى النوافل النوافل التي يرتقي بها المرء إلى أن يقول الله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ليه؟ لأن احنا عندنا في الحديث الإلهي من عاد لي وليا عندنا حبين عندنا حبان أو نوعان من الحب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ده الفرض ده ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته أنا حب بقى الثاني الثاني اللي وصله الأول موجود أحب إلهي مما افترضته عليه الثاني بقى اللي موجود فإن أحببته الحب الثاني كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر الى اخر الحديث تمام فالقصد انه من تصدر لدعوه الناس لابد ان يترك غصب عنه كثيرا من المباحات كثيرا من المباحات الذي اباحه الله عز وجل له ليه حتى تتم حشمته فالعلم يصل بشيئين بدليل صحيح وواقع ملائم بحشمته طب دي رسخ الحشمة ازاي مع طول العمر عشان كده ابن المبارك رحمه الله عليه قال عالم الشباب محفور عشان كده يعني. فالقصد أن الغربة أنواع الغربة اللي أنا قلتها دي كلها وتقدر تدخل بها غربة الصالحين معاها الفسق